الله يسامحك يا زمان الله يسامحك يلي ابتليتني بالجراح ورضيت بجرحك الله يسامحك يا زمان الله يسامحك يلي ابتليتني بالجراح ورضيت بجرحك تعبتني اه جرحتني اه ظلمتني اه الله يسامحك تعبتني اه جرحتني اه ظلمتني اه الله يسامحك قول لي امتى امتى لو ناوي شيل عني العذاب اه لو ناوي قول لي امتى آه ناوي شيل عني العذاب آه لو ناوي تعبتني آه جرحتني آه ظلمتني آه الله يسامحك تعبتني آه ظلمتني آه جرحتني آه الله يسامحك اتخدعنا اتخدعنا انا وانت يا قلبي اتخدعنا اتخدعنا اتخدعنا واتخدعنا اشترينا وهو باعنا باعنا حبينا واحد قلبه اقوى من الزمان حبينا وبعد ما حبيناه جرح وخان حبينا واحد يابا قلبه قبل الزمان حبينا وبعد ما حبيناه جرح وخان حبينا وضاع الحب يا قلبي وضاعنا حبينا وضاع الحب يا قلبي وضاعنا يا عين يا عين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي Ay la le la le la le la le Ya le ya le le ya le ya le ya le ya le الصبر يا ولده عيني والصبر اجيبني عيني عيني عيني عيني عيني على اللي كانت شغلته تضحك الملأ الواد وشك كان يبتسم والقلب بكي حزين أبكي بدمع الندم آه ولا بدمع العين والصبر يا ولدان بالصبر حنعمل ايه آه يا عين
يا يا انا جبت العسل اشرب منه كان المرارة طعم منه انا جبت العسل اشرب منه كان المرارة طعم منه يا آه يا يا ويا يا بكت عيني على عيني بكت عيني على عيني وانت ضيع عيني بكت عيني على عيني بكت عيني على عيني آه اللي ذاق الجرح مرة عمره ما تمناه لاحق واللي شاف الظلم مرة أبدا ما يحبوش لاحق وانا من الكوين وبالحبايب اسيب اللي ذاق الجرح مرة عمره ما تبناه لحد
ليه يا زمان العبر سقتني كاس دوار بدايته دمع وألم ونهايته فيها مرار مظلوم وجرحي أنا مظلوم وجرحي انا بكاني الليل والنهار بكاني يابا بكاني الليل والنهار ما تكدبوش الدمع في عينيا وسيبوني ابكي ده دمع حنية وما تكدبوش الدمع في عينيا سيبوني ابكي ده دمع حنية سيبوا الدموع تنزل على خدودي والآن أقولها بعلى صوت ليا ليا ليا وما تكذبوا سألوا العذاب بتحب تعذب مين مين شاور علي انا انا انا سالوا الاحزان من اكتر قلب حزين مين شاورت على قلبنا أنا
كده خلاص ما عادش فيا ما باش دمع في عينيا ما خلاص ما عادش فيا ما بقاش دمع في عينيا
يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل نزلت سوق الصحابة اشتري صاحب لقيته زحمة وناس واقفين بتتحاسب وناس على بعضها وناس على بعضها عبالة تتعاج قالوا لي في خاينين ما يعرفوا شواجد قالوا لي في خاينين ما يعرفوش واجب وفي جمل حلوين تحب وتتناسى وفي كمال ينفعوا وفي كمال ينفعوا أهلية وقراي لكن ما فيش عندنا في السوق ولا صاحب
عذاب يا قلبي يا قلبي عذاب القلب داب من الهوى ولا تاب ومهما قلنا كلام وعتاب لا كلام يفيد ولا أي عتاب
علمنا علمنا علمناه الحب ازاي وعلمناه علمناه الحب ازاي واما تعلم حب علينا جاء حيران بدموعه وجاء وقابلناه شلناه فعلينا واما اطمن واما ارتاح واما اطمن واما ارتاح ولا قلوبنا فيها سماح حب علينا حب علينا وسابنا وسابنا وراح راح يا عين يا عين عم يا صيدلي عمي يا صيدلي اكسب ثواب واشوف علاج ليه ومن دواك حطي ومن دواك حطي ومن دواك حطلي في قلبي وانا في قلبي وانا اكبر اطب الجراح اكبر اطب الجراح اكبر اطب الجراح اكبر اطب الجراح والقلب شافوه والقلب شافوه قالوا لي قالوا لي قالوا لي قلبك راح قالوا لي قلبك راح ولا عرفوا يشفوني عرفوا يشفوني وكل واحد وكل واحد وكل واحد بكلمة عشان واسود يا عين يا عين لا دول عرفوا السبب لا دول عرفوا السبب ولا دول علقون ولا دول علقوني يلي عمري عمري عمري عمري آه يا عمري قلبي آه يا قلبي عمري وبين عمري وقلبي هو فين قلبي عمري كلمتين
الحزن والأسى
قلبي دقتين
عشهم واتنسى اتنسى اتنسى قلبي
يا عيني يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل انا كل ما اقول الاه قلبي يقول اهن يا ما جرى عليا زماني وسقاني دمع العين قلم الحظوظ انكسر ما كتبش غير سطرين انا كل ما اقول الاه قلبي يقول اه إني. يا ما جرى عليا زماني يا ما جرى عليا زماني وسعاني دمع العين ألم الحظوظ انكسر ما كتبش غير سطري سطري محاهي الزمن سطري محاهي الزمن وسطري ده ده ده داب يا عين كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب كتاب حياتي يا عين ما شفت زي كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب عذاب
أوراق وهم وأسى والحبر من دمعي الحبر من دمعي
الحبر من دمعي من دمعي دمعي يا عين يا ويلة يا ويلة ويلة ويلة ويلة ويلة ويلة يابا يا ويلة سهران سهران انا والدمعي على خدي يابا يابا ويل تبكي عيني على عيني يابا يابا ويل ولا صبري يا ناس يواسيني يا ويلة تبكي عيني على عيني على عيني ولا صبري يا ناس يواسيني وانا الحزن مني دنا دنا دنا دنا دنا دنا وانا الحزن مني دنا دنا دنا يا ويل يا ويلة يا ويلة يا ويلة كفاية لحد كده وكفاية صبرت عليك كتير كتير وكتير اقول لك كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه لحد كده وكفايه صبرت عليك كتير كتير وكتير اقول لك كفايه كفايه كفايه
مجروح انا منك ولازم تسمعني كلام يمكن يهمك في قلبي بيوجعني آه مجروح أنا منك ولازم تسمعني كلام يمكن يهمك في قلبي بيوجعني ليه انت عايزنا ناري عذاب قلبي وناري ليه انت عايزنا ناري عذاب قلبي وناري نار قلبي اللي اتوجع مجروح انا منك ولازم تسمعني كلام يمكن يهمك في قلبي بيوجعني آه مجروح أنا منك ولازم تسمعني كلام يمكن يهمك في قلبي بيوجعني ليه انت عايزنا ناري عذاب قلبي وناري ليه انت عايزنا ناري عذاب قلبي وناري نار قلبي اللي اتوجع مش عاجبك كلامي ولا نفسك تسمعه خلينا اقول كلامي مش عاجبك رجعه آه مش عاجبك كلامي ولا نفسك تسمعه خلينا أقول كلامي مش عاجبك رجعه يا عيني لا لا لا لا ويا عيني لا لا لا لا لا لا بعد الكتاب ما تقرا انا تهت في المتاهه يا عيني على اللي جرى ويا خوفي من الجاية يا عيني على اللي جرى ويا خوفي من الجايه يا عيني على اللي جرى ويا خوف من الجاية أصل اللي راح انتهى
اصل اللي راح انتهى وبكت عليه العين والدمعة جنب اختها الدمعة جنب اختها الدمعة جنب اختها الدمعة جنب اختها كتبت بخوف انا فين
يا تاجر يا تاجر الصبر يا تاجر الصبر انا صابر بقالي سنين لا نافع معايا الصبر ولا نفع دموع العين شافوني بضحك حسدوني ظلموا الحقيقة وظلموني شافوني بضحك حسدوني آه، ظلموا الحقيقة وظلموني عجبي على الدنيا عجبي أنا كنت بضحك من قلبي عجبي على الدنيا عجبي أنا كنت بضحك من قلبي يا تاجر يا تاجر الصبر
سألوني أنا مين وسألوني أنا مين قلت لهم أنا الأيام خانتني وانا الليالي سهرتني قلت لهم انا الايام خانتني وانا الليالي سهرتني والدموع ساعدتني والدموع ساعدتني أنا مين أنا مين أنا مين أنا مين ما كانش عشمي ما كانش ظني ما كانش أملي تجرحوا فيا سهر الليالي وحب غالي الآسية وما كانش عشمي ما كانش ظني ما كانش أملي تجرحوا فيا صار الليالي وحب غالي الآسية
سنين محسوبة من عمري سنين سنين بتمر وبتجري سنين الحزن خدني ووداني على جرح قلبي آه يا لي
خدني ووداني على جرح قلبي واه يا دي
عيني على عمره ما دهن في عمره يا عيني على عاش مكتوب على امره
محدش ده عذاب ومرار وعاش في النار سنين قدي بقالي سنين بقول مكتوب وبات مقلوب ولا بيدي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على عمره ما دهن في عمره يا عيني على عاش مكتوب على امره
صبرت كتير على الايام على الالام على همي واغلى الناس سعيته كسهله واخلاص شرب دمي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على عمره ما دهن في عمره يا عيني على عاش مكتوب على امره
جبال الصبر شايلها على كتافي وبسقي الحلم وانا بشرب مرار صافي يا مصبر الناس صبرني آه آه آه آه قد الجروح يا قلق واحسب جروحي كام اجمع عليهم الألم الألم واجمع وقول لي قول لي كام واكتب على اللي اتظلم واكتب على اللي اتظلم واكتب على اللي اتظلم من الدنيا والايام واكتب جواب للزمن وقول له كفايه حرام يا عيني يا عيني يا قلبي صبرك على كل الصحاب كل الصحاب وارتاح وبلاش تفكر ولا تزعل ولا تزعل على اللي راح وبلاش تفكر ولا ولا ولا تزعل آه، ولا اللي راح. الصبر احسن دواء للي يكون مجروح الصبر احسن دواء للي يكون مجروح للي يكون مجروح ومسرنا يوم نتنصيف نتنصيف ومسرنا يوم ومسرنا يوم ومسرنا يوم نتنصف ونداوي كل جراح نداوي كل جراح
يا عيني يا عيني آه آه والفا يا جدع عالصحة لما تروح ويسألوك يا وذا ويسألوك يا ولا ازاي نداوي الجروح ازاي ازاي ازاي ويسألوك يا ودع ازاي نداوي الجروح والجسم تبقى الوردته اه والجسم تبقى الوردته وتضيح حلاوة الروح وتضيح حلاوة الروح والخد تنشف دمعته والخد تنشف دمعته والخد تنشف دمعته بين البكاء والنوح من البكاء والنوح من البكاء والنوح يا عيني
يا عيني يا عيني يا عين كفاية بكاء دمعك يا عين بقى نار حيفيد بإيه البكاء لو تبكي ليل والنهار يا عين كفاية بكاء دمعك يا عين بقى نار هيفيد بإيه البكاء لو تبكي ليل والنهار نهار نهار يا عيني يا عيني آه يا ليل عين ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى أم فرقين اللي أنا عن ناس قريب وغريب اشمعنى يعني أنا ماليش معاك نصيب نفسي في يوم نفسي في يوم في يوم ارتاح من العذاب والنوم ده عمري عالدورة ما ارتحت فيه ولا ولا ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم يا خوفي يا خوفي يا خوفي من سكات زمني يا خوفي يا خوفي تقل يا تمني يا خوفي تقل يا تمني يا خوفي يا خوفي يا خوفي من سكات زمني يا خوفي يا خوفي تقل يا تمني يا خوفي تقل يا تمني
يا عيني
عينا ليلى ليلى ليلى يا ليل يا ليل أجدادنا قالوا زمان أجدادنا قالوا زمان حبيبك اللي يحبك يتحمل العذاب كله حبيبك اللي يحبك يتحمل العذاب كله ويعيش معاك الهوى في حلو وفي مره وان كان حبيبك عسى ما تخلصوش كله
يا رب يا عالم بحالي وغني عن سؤالي ما تخلينيش اشكي يا رب ما تخلينيش اشكي ما تخلينيش اشكي يا رب. الشكوى لغيرك مذله الشكوى لغيرك مذلة الشكوى لغيرك مذلة وعيون الخلق طلع يا يا يا رب الشكوى لغيرك مذلة وعيون الخلق طلع يا رب الشكوى لغيرك مذلة وعيون الخلق طلع يا رب يا رب انا عبدك يا رب انا عبدك والملك ده ملكك آه يا رب انا عبدك والملك ده ملكك ارزقني من عندك ولا تحرمنيش يا رب يا رب انا عبدك يا رب انا عبدك والملك ده ملكك آه يا رب انا عبدك والملك ده ملكك ارزقني من عندك ولا تحرمنيش يا رب بالمصطفى حل العسير عنا احنا الغلابة الضعاف وانت القوي عنا يا رب بالمصطفى حل العسير عنا احنا الغلابة الضعاف وانت القوي عنا يا